كانت احنا احنا انشغلنا بالفكرة ان الملكوت مش مجرد مكان هنروح قلبك وجوه حياتك تدوق كل طعم السماء من النهاردة ولو عينات آية معروض علينا من النهاردة فالملكوت يبدأ الآن جوه قلبك وجوه حياتك تدوق كل طعم السماء من النهاردة ولو عينات آية تخوف تقول إيه إني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات كانوا في عرف اليهود أكثر فئات بارة هم الكتب والفريسيين يعني بالنسبة للصيادين البسطة التلاميذ كانوا يبصوا على على الفريسيين بزين السفر كله ده أي سؤال بيجاوبوا عليه بآيات من الكتاب احنا نيجي جنبهم ايه ده هم شغلتهم الخدمة شغلتهم الخدمة ده هم فين واحنا فين ده يا ريت بس نطول طرف جلبيته والفكرة دي عجبت الكتب والفريسيين فساقوا فيها بقوا منين ما يمشوا بقى عاوزين الناس تمجد وتعظم فوجئوا ان ربنا بيقول في العهد الجديد شوفوا بقى الكتب والفريسيين دول مش هيدخلوا السماء لأن البر بتاعهم ما يكفيش لدخول السماء إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماء للوهلة الأولى الكلام يخض ويقول يا ده الناس حافظة العهد القديم ده أنا مش حافظ آيتين على بعض لازم أبقى أكتر منهم استنى هي الحكاية مش في عدد الآيات ده الناس دي شغلتها الخدمة حياتها كلها جوه الهيكل طب ده أنا مشغول بحالي وولادي و... طب أنا كده مفيش فايدة لا الحكاية برضو مش شغلك ايه هنشوف ازاي ممكن يزيد برنا على الكتب والفريسيين بطريقة اسهل تدخل السماء من غير ما تحفظ كل الايات ومن غير ما تغير حياتك بحيث انك تشتغل خادم 24 ساعة هنمشي في الاول تفسير ما هو بر الكتبة والفريسيين لانه بيقول ان لم يزد بركم على الكتبة يعني ربنا اعتبر ان في بر بر اسمه بر الكتبة والفريسين البر ده اسمه ايه والفريسين لانه بيقول ان لم يزد بركم على الكتبة يعني ربنا اعتبر ان في بر بر اسمه بر الكتبة والفريسين البر ده اسمه ايه اولا بر الناموس اثنين يعلم ولا يعمل ثلاثة افتخار وكبرياء أربعة رياء خمسة حرفية دي دي معالم بر بر الكتب يعني الناس دول برهم له معالم له شكل ده شكله تعالوا ناخدها واحدة واحدة بر الناموس الأول بر الكتب والفريسين هو بر الناموس يعني إيه بر الناموس هناخدها من كذا زاوية أول زاوية قال عنها بولس في روميا أربعة على سبيل دين وقال بالناموس معرفة الخطية وقال أما أنا فجسدي مبيع وبعدين هندي مثل عن الفريس تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونشرح بر الكتبة والفريسين هو بر الناموس قال عنه في رومية أربعة قال أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين يعني إيه يعني الفريسي عنده إحساس داخلي إنه إيه مداين ربنا أنا رب مدينك أنا بصوم بصلي بعشر فأنا ليا عندك أنت لازم تديني ده اسمه بر الناموس أهو البر ده مرفوض عند ربنا بر ده ما يدخلش السماء أبدا لو أنت عندك إحساس أنك مداين ربنا أولا بر الناموس اثنين يعلم ولا يعمل ثلاثة افتخار وكبرياء أربعة رياء خمسة حرفية دي دي معالم بر بر الكتب يعني الناس دول برهم له معالم له شكل ده شكله تعالوا ناخدها واحدة واحدة بر الناموس الأول بر الكتب والفريسين هو بر الناموس يعني إيه بر الناموس هناخدها من كذا زاوية أول زاوية قال عنها بولس في روميا أربعة على سبيل دين وقال بالناموس معرفة الخطية وقال أما أنا فجسدي مبيع وبعدين هندي مثل عن الفريس تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونشرح بر الكتب والفريسين هو بر الناموس قال عنه في رومية أربعة قال أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين يعني إيه يعني الفريسي عنده إحساس داخلي إنه إيه مداين ربنا أنا يا رب مداينك أنا بصوم بصلي بعشر فأنا ليا عندك أنت لازم تديني ده اسمه بر الناموس أهو البر ده مرفوض عند ربنا البر ده ما يدخلش السماء أبدا لو أنت عندك إحساس إنك مداين ربنا تبقى أنت مشيت في بر الكتب والفريسي وتبقى طلعت بره الخط لو ما عرفتش تتخطى الحتة دي تبقى أنت ماشي في حالة خوف لأن هنا بيقول إيه لا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة لأن ربنا يحب لما يدي الملكوت يدينا نعمة يقول لك أنعمنا عليك بالملكوت تقول له ربنا ما استاهلش إنما اليهود يقول له إيه أيوة أنا ليا عندك ملكوت يقول له لا امشي مالكش عندي حاجة خالص أنت مالكش عندي أي حاجة يقول له احنا عملنا وعملنا قال له لا أول زاوية قال عنها بولس في روميا أربعة على سبيل دين وقال بالناموس معرفة الخطية وقال أما أنا فجسدي مبيع وبعدين هندي مثل عن الفريس تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونشرح بر الكتب والفريسين هو بر الناموس قال عنه في رومية أربعة قال أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين يعني إيه يعني الفريسي عنده إحساس داخلي إنه إيه مداين ربنا أنا يا رب مداينك أنا بصوم بصلي بعشر فأنا ليا عندك أنت لازم تديني ده اسمه بر الناموس أهو البر ده مرفوض عند ربنا البر ده ما يدخلش السماء أبدا لو أنت عندك إحساس إنك مداين ربنا تبقى أنت مشيت في بر الكتب والفريسي وتبقى طلعت بره الخط لو ما عرفتش تتخطى الحتة دي تبقى أنت ماشي في حالة خوف لأن هنا بيقول إيه لا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة لأن ربنا يحب لما يدي الملكوت يدينا نعمة يقول لك أنعمنا عليك بالملكوت تقول له ربنا ما استاهلش إنما اليهود يقول له إيه أيوة أنا ليا عندك ملكوت يقول له لا امشي مالكش عندي حاجة خالص أنت مالكش عندي أي حاجة يقول له احنا عملنا وعملنا قال له لا أول زاوية قال عنها بولس في روميا أربعة على سبيل دين وقال بالناموس معرفة الخطية وقال أما أنا فجسدي مبيع وبعدين هندي مثل عن الفريس تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونشرح بر الكتب والفريسين هو بر الناموس قال عنه في رومية أربعة قال أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة هو مجرد معرفة الخطية زي عارفين يعني الفريسي عنده إحساس داخلي إنه إيه مداين ربنا أنا يا رب مداينك أنا بصوم بصلي بعشر فأنا ليا عندك أنت لازم تديني ده اسمه بر الناموس أهو البر ده مرفوض عند ربنا البر ده ما يدخلش السنة ولا مثل هذا الحشار يعني فتح عينيه انتوا عارفين واحد يصلي يعني يركز في ربنا انما هو ربنا ايه هو ربنا مش في باله هو عمال يبص على حواليه عاوز يثبت لنفسه انا احسن من كل الناس دي وهو فاكر نفسه بار ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين وأعشر كل ما أقتنيه أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرأ على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم شوفوا التعبير ده بقى أن هذا نزل إلى بيته مبررا أهي إن لم يزد بركم طلع العشار بره أزيد من بر الفريسي لأنه في الصورة الفريسي بار من ناحية صوم وصلاة وعشور والتزام وحفظ وبيتجنب الخطايا الكبيرة طبعا إنما العشار اللي كله خطية ده بالكلمتين اللي قالهم زاد بره فنزل مبررا لأن الأولاني ما أتقالش عليه نزل مبررا وتلاحظوا أن ربنا يسوع قصد يقارن يقول نزل مبررا دون ذاك يعني ده أشطر من ده يبقى هو تمم الآية إن لم يزد بركم تممها بإيه ولا حفظ ولا عمل ولا هو بس تاب هو اتكسر واتضع وقال له ارحمني يا رب أنا خاطي وقف من بعيد بيدين نفسه مش بيدين حد عنده شعور انه اقل واحد في الهيكل بيصلي شعور طبيعي صادق انا اوحش واحد في الكنيسه بس تطلع بقر وانت واقف في الكنيسه حاسس انك احسن واحد لما تكون بتعمل ايه مش هتاخد البر تاني حاجة في بر كتبه الفريسيين التعبير بتاع يعلم ولا يعمل على كرسي موسى في متى 23 يقول ربنا يسوع على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسين فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون برضه دي مشكلتنا احنا اللي بنتكلم بس كلكم برضه بتتكلموا كخدام كآباء كأمهات ساعات الواحد يتكلم فلما يتكلم بالحق يقول الصح يتهيأ له انه بار ياخد توب البر لمجرد انه معلم بيتكلم كتير فينسى ان المحك مش ماذا قلت بل ماذا فعلت عند ربنا لو مليت الدنيا كلام وما عملتش ولا كأنك قلت حاجة إنما لو عملت وما اتكلمتش برضه غالية عند ربنا لو اتكلمت وعملت أحلى وأحلى فهنا على كرسي موسى يعني شوفوا واخدين مكانة موسى جلس الكتب والفريسين موضوعنا بركم بر الكتب والفريسين قال قاعدين يعلموا زي موسى إن وكل اللي بيقولوه صح أغلب اللي بيقولوه اسمعوه إنما ما تعملوش زيهم ليه أصلهم يقولون ولا يفعلون كلمة خوف برضه في متى 23 إصحاح عدد أربعة يقول يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعون على أكتاف الناس ولا يريدون أن يحركوها بأصبعهم توصل كده مع الشخص اللي مش بيطالب نفسه الشخص اللي بيطالب نفسه يحسب الكلمة ليه لأنه بيقولها لنفسه قبل ما يقولها للناس فيستكتر يقول حاجة مش هيقدر يعملها الكتب والفريسين اتعودوا يتكلموا فالحكاية شرخت منهم بقى فبقوا يطلبوا من الناس حاجات صعبة جدا لأن هو كده كده مفترض أنه ما بيسمعش اللي هو بيقوله هو بيقول بس فيبتدي بقى يكلكع في الناس ويعقد الناس ويحزم للناس أحمالا عسرة الحمل وهو مش ناوي يحركها بصباعه مش يشيلها مش عاوز مش ناوي مش في دماغه خالص انه يحركها ده بر الكتب والفريسين بعدها بعدد تاني يقول ايه كل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهداب ثيابهم تلاحظوا ان الكتب والفريسين كل اللي يشغلهم البر امام الناس ده اللي يشغلهم انما امام الله لا مش على بالهم فكل افعالهم في افعال بيعملوها انما اذا التزموا بفعل معين هو التزام من اجل نظرات الاخرين لكن هل ربنا له اعتبار عندهم في الموضوع لا فرمية بقى اتنين معلمنا بولس طبعا كان سخن على اليهود شوية بسبب ان هم بيحاولوا يرجعوا كنيسة تبقى يهودية فقال له بص بقى هو ذا انك تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الامور المتخالفة متعلما من الناموس وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة مهذب للأغبياء معلم الأطفال لك صورة العلم والحق في الناموس فأنت إذا الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك أديك هو هو كان بيقول الكلام اللي فات كله مش قصده في ذاته هو عاوز يقول انتوا شايفين نفسكم كده انتوا اللي بتفهموا انتوا اللي عارفين انتوا اللي صح انتوا اللي بتهذبوا النفوس طب يا اخي مش تقول لروحك انت الذي تعلم نفسك ألست الذي تعلم الاخرين الست تعلم نفسك عشان كده ان لم يزد بركم احنا لسه ما طلعناش من الموضوع انا عاوزكم بس تفتكروا الايه بس حاسب لانك لو اتكلت انك بتعلم دي لوحدها ما تديكش بر بالعكس دي تجيب لك دينونه اكتر لانك عارف وما عملتش الافتخار والكبرياء والمظهرية ميزة أخرى أو مع يعني علامة من علامات بر الناموس أو بر الفريسيين حكاية المظهر والكبرياء برضه في متى 23 أنتوا عارفين متى 23 المسيح له المجد مسك الكتبة والفريسيين يعني بهدلهم خالص إصحاح طويل الحقيقة يعني مخيف لأن أتاري هم فاكرين نفسهم في سابع سماء وهم طلعوا في سابع أرض تحت الأرض حاجة مخيفة طبعا شيء مخيف ان الواحد يكتشف في نفسه انه شايف حاجة غير الحقيقة فيقول كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرها الناس فيعرضون عصائبهم دي قلناها إن كل اللي شاغله رأي الناس فيه في واحد وهو واقف يصلي كل اللي يجي في باله أنا لازم أقف كويس عشان حواليا ناس مش هقدر أكسر رجلي لا لو قعدت هيقولوا قعد مش مهم هاجي على نفسي هتيجي على نفسك عشان ربنا يسوع قصادك يا ريت إنما هتيجي عشان على نفسك عشان يقولوا راجل تقي بالرغم من سنه واقف لا اقعد مش هيحصل حاجة لأنك أنت بتيجي على نفسك ليه؟ إن كان من أجل الله يا بختك احترام وخشوع إنما بتيجي على نفسك عشان يقعدوا يتكلموا عليك أنت أنت جاي هنا ليه؟ جيت الكنيسة ليه؟ واقف تصلي ليه؟ شوفوا بقى الشيطان يسيطر على الشخص المتدين دول ناس متدينين يا جماعة متدينين جدا كتبوا الفريسيين متدينين لدرجة التزمت إنما كل عباداتهم مرفوضة عشان كل اللي يشغلهم الناس بتقول ايه الناس شايفة ايه طب ده احنا لازم نراجع نفسنا كويس ليكون كمان احنا تديننا يهمنا فيه قوي رأي الناس تبقى الحكاية تخوف لو انت كل اللي شغلك الناس بتقول عليك ايه وانت في الكنيسة وانت في الخدمة طب هو رأي الناس هو اللي هيشفع فيك فعدد ستة يقول يحبون المتكئ الأول في الولاء يعني يجروا يقعدوا أول صف عشان كده ربنا يسوع كان بيحاول يكسر كل القوالب دي فقال لتلاميذه بص احنا بتوع الاخير قدامنا المثل الجميل قال لما تيجي في حفله تقعد ورا يجي صاحب الحفله يقول لك ايه اللي مقعدك ورا انما تقعد قدام يضطر يقول لك معلش المكان ده اصله محجوز ل... لفلان بيه فانت ايه تتكسف ترجع قدام كل الناس ورا كانك ما كانش ليك اعتبار خليك في الدنيا ورا بلاش تطلع قدام والتحيات في الأسواق ويدعوهم الناس سيدي سيدي يعني يحبوا قوي اللقب يحبوا الألقاب ده في ناس يا جماعة بتدخل الخدمة عشان يبقى اسمه خادم دي بالنسبة له target يعني برستيج لما يقدم في شغله يقول خادم عند بقى الناس اللي يعني تقدر الكلمة ولما يتقدم لعروسة برضه اسمه خادم يعني تخبي حاجات تانية كتير قوي جنبها ايه هو ده وانت واخد اللقب ده عشان ايه ده اللقب ده مسؤولية ده اللقب ده انت هتتسأل عنه كتير انت خدمت ازاي وخدمت قلدت المسيح في ايه فهم بقى كانوا فرحانين قوي باللقب يقول بعد كده في متى 23 جوه بقى لما ربنا يسوع ابتدى يشد عليهم قال له أيها الفريسي الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحف لكي يكون خارجهما أيضا نقيا وبعدين قال هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا هو التعبير تظهرون للناس أبرارا أتاري بر بر الفريسيين ده يعتبر زيرو عند ربنا فلما بيقول لنا زودوا بركم هو مش بيقول يعني هم عشرة من عشرة وإحنا هنبقى 12 من عشرة لا ده هو بالنسبة له هم مش أبرار خالص هم أبرار في نظر الناس إنما عند ربنا دول ما عندهمش أي درجة من البر مع كل اللي بيعملوه تظهرون للناس أبرارا ولكنهم من داخل لكنكم من داخل مشحونون رياء وإثم علامة أخرى من علامات بر الكتب والفريسين احنا كل ده بنحاول ننتبه لألا نمشي في سكة بر مش هي المطلوبة نقلد بر ما يكونش بيوزن عند ربنا وبنحاول نخضع لوصية ربنا إن لم يزد بركم لن تدخلوا ملك السماوات الحرفية والفريسية برضه في نفس الإصحاح يقول إيه ويل لكم أيها الكتب الفريسيين امرؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون تلاحظوا إن في ناس لما تتدين تعقد الناس في دنيتها وتكره الناس في الكنيسة وفي ربنا ليه هو لما قرب من ربنا بقى محرم الدنيا كلها وبقى عايش معقد نفسه معقد اللي حواليه ويقول له لا تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون هو ربنا ما قالش كده ده اللي بيتكلم ده ربنا ربنا يسوع نفسه صاحب الكمال والقداسة كلها هو بيقول مالكم ضيقتوها كده ضيقتوها زيادة أنا ما قلتش كده أنا عاوز الناس توصل لكن انتوا ضيقتوها لدرجة عقدتوا الناس بالحرفية بتاعتكم تغلقون ملكوت السماء تشوف لما يكون خادم شغلته يفتح الملكوت ويتقلب إلى بيغلق الملكوت من كتر ما هو إيه متشدد ومتزمت الحرفية تبان كمان في كلمة إيه القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم عندهم طلعوا بقى فتاوي كده حرفية مزعجة قال ايه هم الحلفان يعني ما كانش معتبرينه خطية انما ايه بالظبط اللي حلف بيه دي تفرق فلو قال كلمة الهيكل ما حصلش حاجة انما ذهب الهيكل لا حصل كتير يا سلام وهو ربنا بتاع ذهب جوهرجي فيفرق معاه ذهب الهيكل مش هيفرق معاه الهيكل ده بأي تفكير وصلوا للكلام الفاضي ده هما طبعا الذهب عشان أغلى عندهم من الهيكل هما ده نظرتهم هما كناس طماعين ماديين كل اللي يهمهم ايه ذهب الهيكل ده اللي يوزن انما عند ربنا الهيكل ده هيكل مقدس القداسة فيه أغلى من ذهب الدنيا كلها فهم قلبوا الموازين ففي ناس تقلب الموازين وتمسك في الحرف برضه ده مثل تاني وقال ايه تركتم أثقال الناموس تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم أثقال الناموس تخيلوا الفريسي من دول لما مراته تجيب شبت وبقدونس عنده ميزان زي بتاع الذهب وعنده مكاييل كده يحط ويقعد يوزن العشر ممكن يقعد فيها ساعتين عشان يظبط عشر الشبت والبقدونس وأول ما يطلع بعد ما ياكل يمسك أي واحد في سكته يظلمه ياخد فلوسه يهينه دي حاجات ملهاش دعوة يكذب يشتم الحاجات دي ما يحسش أبدا بذنب إنما في العشور ما يخرش المية ساعات احنا نعمل كده على فكرة ساعات نبرر ضمائرنا انك تحسوك في حاجة عشان تبرر ضميرك وتخدره وتيجي في حاجة كبيرة تغمض عينك وتقول مصلنا صليت الصبح مصلنا طلعت العشور انت هتبقى في الريسي ولا ايه هو عشان بتطلع العشور زي واحد مرة بيقول لي ايه انا اضطريت اخد مبلغ كبير من تحت الترابيزة بس طلعت عشرين في المية لربنا عشرين في المية يعني اه بسكت ربنا بسكته قلت له مين قال ان الكلام ده هيرضي ربنا مش صح مثل تاني يقول ايه في متى 15 قاد عميان اتركوهم هم عميان قاد عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط كلاهما في حفرة يعني الشخص المتزمت بيدعي أنه عارف كتير إنما هو أعمى يقود أعمى فبيسد الناس ويغرقهم معاه ده تدين مريض ده تدين ثقيل وسقيم ومتعب وصورة مشوهة عن ربنا الطيب اللي عاوز الناس توصل للسماء صورة مشوهة فربنا بيقول لو بركوا زي كده مش هتوصلوا ناخد حاجة كمان يقول أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل بين أوي يصفي عن البعوضة ويبلع جمل المراؤون كلمة تانية تميز بر الناموس بر الكتب والفريسين اللقب اللي خدوه الكتب والفريسين يا ريت قال الأبرار كنا نتصور في اعتقاد المجتمع إن هيقول أيها الكتب والفريسيون الأبرار هم فاكرين كده فوجئوا أن لقبهم الثابت ال title اللي واخدينه عند ربنا أيها الكتب والفريسيون المراؤون ما تنزلش عنها طول الإصحاح قالها حوالي عشر مرات أنتوا مرائين طبعا يبقى البر اللي كله رياء ده مرفوض تماما يبان ازاي بر الرياء ده اول حاجة تخوف يقول لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون الصلاة تلاقي الواحد من دول لما يدخل الهيكل يرفع ايده ويتسمر كده بتاع ساعة وكل اللي يعدي أصله في الريسي فالريسي يقصده ايه بار ويفضل هو بقى ايه عمال مطرطق ودانه كم واحد هيقولوا عليه اصله في الريس وتبقى ايديه وجعاه لا مش هينزله ليه مش هينزلها مش عشان تقوى ولا خشوع عشان يفضلوا يقولوا بقاله ساعة بيصلي ساعة ما خلصش مزامير وهو تلاقيه عمال ي- يجي يعني يسرح في الشرق وفي الغرب ومخه يجيب ويودي انما مبسوط قوي انه جاب ال score جاب الساعة فتحدى الفريسي اخوه التاني اللي جايب ساعة آه، الا ربع مثلا والقصة خرجت خالص بره العبادة وبره الحب وبره التوبة وبره الكلام ده عشان كده يقول كلمة تخوف جدا لذلك يأخذون أو تأخذون دينونة أعظم يمكن اللي تفهمنا ليتك كنت باردا أو حارا ناس كتيرة تقول إزاي يقول ليتك كنت باردا باردا بارد ده يعني معرفش ربنا خالص يقول له يا ريتك بارد ما تعرفنيش أيوة لأن الفاتر اللي من النوع ده دينونته أعظم لأنه بيمثل العبادة والتقوى والبر والنقاوة وهو حاجة تاني خالص فاللي ما يعرفش ربنا أحسن منه البارد زي التلج أو بكرة ممكن يسيح ويسخن ويبقى حاجة كويسة ويل لكم أيها الكتب الفريسيون مرؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم كلام زي الرصاص قال لهم بيعملوا مجهود فظيع في الخدمة عشان يكسبوا نفس واحدة ولا كأنهم ماشيين ورا مبدأ الخروف الضال إنما هم بيعملوا منه إيه بياخدوه عشان يطلعوه ابن جهنم تمام زيهم ويا ريت زيهم مضاعفا هم بيربوا أجيال فيطلع تلميذه أسوأ منه أكثر حرفية أكثر تزمتا أكثر كراهية في الناس كده بولس اتنقل من البر ده للبر ده فداء كتير بر الناموس فقال أنا كان عندي بر الناموس كنت عشرة على عشرة كنت أكثر غيرة في تقليدات آبائي من جميع أترابي في جنسي يعني هات أي واحد شاب في سني كنت أسبقه في الناموس وبعدين قال أنا حسبت كل شيء خسارة اكتشفت ان الناموس ده خسارة عليا مش مكسب ان البر اللي انا ماشي فيه ده مخسر مش مكسب هيديني دينونة اعظم مش كرامة افضل قدام ربنا فعملت ايه قال خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية قلت بقى المنظر القديم ده ده منظر نفاية انتوا عارفين نفاية يعني ايه ده منظر غلط انا لازم اخلص منه تماما منظر ريحته وحش منظر شكله وحش قدام ربنا لازم اعدمه تماما اللي كله رياء وافتخار وكبرياء وحرفية ويعم يعلم ولا يعمل لازم اخسره وهبقى كسبان لو خسرته عشان اوصل لايه لكي اربح المسيح واوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح البر الذي من الله بالايمان اللي هو بر العشار العشار اللي رايح عشمان في رحمة ربنا عنده إيمان إن ربنا سمعه وعنده إيمان إن ربنا طيب ورحيم وعنده إيمان بغفران الخطايا والكلمتين اللي قالهم ادوا له بر الإيمان بر الإيمان يعني إحنا دايما بنحسب أحيانا بطريقة فريسية أنت لما بتقيس نفسك بتقيسها كم مرة صليت كم مرة اتناولت أحكي لكم حاجة شخصية آه، كان معايا واحد في دفعتي زمان واتقلبت بيه العربية وراح السما في, في بعد امتحانات البكالوريوس ووجع قلبنا لأنها كانت صدمة صعبة قوي وأنا بصراحة كنت فاكر إن أنا حاطه في دماغي إن أنا أخدمه وأقربه من ربنا لأنه ما كانش قريب قوي فكنت تعبان نفسيا جدا لأن حسيت بذنب رهيب إن أنا مأجل بعد الامتحانات لما أفتقد وأهتم بيه رحت ساعتها لأحد الآباء ال- البركة يعني فقال لي انت فاهم الحكاية غلط قعدت احكي له عنه شوية قال لي ده احسن منكم كلكم هو انت بتحسبها بكم مرة تناول وكم مرة صلى وحافظ قد ايه في الايجابية انت فاهم الحكاية غلط ده هو ربنا لقى ده اكتر واحد فيكم كويس فخده عنده الكلام ده ريحني قوي احنا ساعات بنحسب بالطريقة دي كونك بتصلي الايجابية خمس ست صلوات انت احسن من اللي حواليك مين قال كده كونك بتتناول يوم بعد يوم انت طبعا سابق كل اللي حواليك مين قال كده دي كلها حسابات في دماغنا طبعا الحاجات دي ليها قيمة احنا مش بنقول ان ملهاش قيمة بس خلي بالك نظرة ربنا ممكن تبقى أعمق من كل ده ويبقى ربنا فاحص القلوب شايف البساطة اللي بنتكلم عنها في القلب ده والبراءة والنقاوة أكتر من كل الممارسات اللي بيعملوها الناس فيمكن بيجاهدوا عشان يتنقوا بس هو واصل بطريقة أسهل من كده بر الإيمان يعني في واحد حاطط كل ثقته في ربنا يا رب اديني البر أنا وحش أنا مش هعرف أعمل حاجة بررني يقوم يبرر تاني شعار يعمل ويعلم عكس بقى يعلم ولا يعمل البر اللي يعجب ربنا واللي يوزن عند ربنا واللي يخليك أزيد من الكتب والفريسيين هو بر الحياة الصادقة الكلمة اللي هتقولها لازم تقولها لنفسك الأول ولازم تبقى قدها وإلا ما تقولهاش أحسن بفرح جدا لما يجي خادم يقول لي مش هقول الدرس ده ليه؟ يقول لي مش هقدر ليه يا سيدي؟ قال أصل اللي فيه ده أنا مش عامل لسه مش بعمله الواحد يتكسف من نفسه شاطر شاطر لأنه هيدي درس عن الصوم وهو لسه مش قادر يصوم أو بيتكلم عن صلوات طويلة وهو لسه ما دقهاش فحاسس هيتكلم عن حاجات ما دقهاش برضو مرة هاخد ميعاد من حد من الآباء الكبار يدينا كلمة فقلت له يا ابونا تعالى كلمنا عن نقاوة القلب قال لي لا يا ابني لا قلت له ليه يا ابونا قال لي دي حاجة أنا ما دقتهاش هكلمكم فيها ازاي كسفت طب ما احنا بنفتي طول النهار وبنقول اي حاجة قال لا لا انا ما اقدرش اجي اقول لكم الكلام ده نقاوة شوف لي موضوع سهل عن كده حاجة واضح ان هو صادق مع نفسه الراجل فهو مش هيقدر يقول حاجة هو نفسه ما دقهاش ربنا يسوع له المجد كان بيتقال عليه انه عمل وعلم في متى خمسة الأول في الموعظة على الجبل قال بصوا يا جماعة اللي بيعلم كتير ويكسر إحدى هذه الوصايا الصغرى يدعى صغيرا صغيرا أنا قلت في بالي يعني كويس هيدخل السما بس يبقى صغير لقيتها في الترجمة ليست ليست يعني أخير مش صغير يعني بره ساقط بالثلث يعني يعني الحكاية مش لأنك بتعلم هتشفع لك لا مش هتشفع لك لو ما بتعملش بالعكس هتبقى دينونة أعظم وده اللي قاله يعقوب يعقوب واحد قال لا تكونوا معلمين كثيرين لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم هو فاكر اللي علمه المسيح ده كان تلميذه من ال 12 فسمع الكلمة دينونة أعظم فمع انه اسقف اورشليم والمسؤول عن التعليم خايف من الكلام خايف لانه عارف ان الكلام هيدينه هيتقاس على الكلام اللي بيقوله بعد كده يتقال في اعمال في اعمال واحد بجميع ما ابتدا يسوع يعمله ويعلم به قبل ما يعلم بحاجه كان بيعملها مفيش فضيله او وصيه في الكتاب ممكن ما تطلعهاش من حياه المسيح ده ده سر تحضير اي وعظ على فكره في حاجات كتير يعني هات اي حاجه ايجابيه لازم اول حاجه تيجي في بالك تطلعها من حياه المسيح نفسه ليه لانه ما قالش ولا تعليم ما عملوش فكر كده اي وصيه تركب الاول على المسيح له المجد بمنتهى الوضوح اي وصيه عن الصوم عن الصلاه عن محبه الناس عن لا تدين وعن عن هتلاقي كل اللي قاله عمله قبل ما يقولوا التواضع إذا كان يميز بر الفريسيين والكتب الكبرياء والافتخار فيميز البر المسيحي اللي هو أزيد من بر الكتب الفريسيين اللي هو يخلي الملكوت فيك الكلمة دي التواضع سمة أساسية جدا للبر الحقيقي ما عندناش الأبرار اللي هم ياخدوا المنظر ده آخر حاجة المنظر في قصة جميلة عن راهب كان له أو أب روحي مشهور قوي في البرية بتقواه فجم ناس يسألوا على أبونا الكبير فأبونا الكبير كان داخل نايم فهو تحرج الراهب انه يقول أبويا نايم لأن الناس دي عارفة إن أبوه قديس فقال لهم أبونا بيصلي هو بقى أبونا جوه سمعه فاستدعاه فورا قال له أنت قلت للناس إيه؟ أتلجلك قال له ليه ما قلتش ان انا نايم قال له يا ابي هم عارفين انك قديس وجايين لك على انك قديس قال له يا ابني هو مين قال ان القديسين ما بيناموش انا انسان خاطي منين ما يجوا باكل تقول بياكل نايم تقول نايم بصلي قول بصلي شوف الوضوح هو لا يقبل ابدا المنظر الزيادة لا لا خالص ما تقول نايم ايه المشكلة شوفوا النقاوة انما واحد لو في الريسي ده ينام على طول ويقول له صلي على طول في متى 23 يقول في نفس الإصحاح اللي كان فيه عمال ي- يكسر في رياء الفريسيين قال إيه أكبركم كان بينبه خدامه بقى بينبه تلاميذه بيدينا الوش التاني البر التاني اللي يعجبه أكبركم يكون خادما لكم لأن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع خليك آخر واحد عشان تكبر في عينيه لو حريص على أول واحد دي مش ه- مش هشوفك خالص آه، يقول برضو في بطرس الأولى كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض يعني الكنيسة تحس مفيش ولا راس عالية إلا راس المسيح كلنا موطيين راسنا لبعض الكاهن بياخد الحل من الشعب والأسقف يستأذن من ال... من ال... من الشعب والشعب يصلي للكاهن والك... والأسقف والكاهن يشفعوا في الشعب كله والكل موطي راسه ليه؟ عشان ما تبانش غير راس المسيح بقى بس صحيح في خضوع طبعا للكهنوت انما شوفوا كونوا خاضعين بعضكم لبعض عشان يفضل بس المسيح فوق الر- فوق الكل متسربلين بالتواضع يقول كلمة جميلة تسربلوا بالتواضع مش خليكم متواضعين دي كلمة أعمق وأجمل البسوا التواضع زي التوب كده زي ما أنت بتلبس هدومك كل يوم تبقى لابس التواضع حاجة لازقالك مش بتفكر عشان تبقى متواضع هي حاجة خلاص حتة منك البر كمان بر الروح إذا كان الجماعة الفريسين يميز برهم إنه بر الحرف وطلع البر ده ما يعجبش ربنا وقال لنا لازم يزيد بركم على الكتب الفريسين احنا عندنا بر الروح في كولو- في كورنثوس الثانية ثلاثة معلمنا بولس اللي ده البرين خلي بالكم هو كان بر الحرف عنده تمام واتنقل النقلة الكبيرة وبقى بار بالروح فقال الذي جعلنا كفاة أن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأنه الحرف يقتل ولكن الروح يحيي وابتدى يفرق يقول لهم بصوا أعظم درجة في بر الناموس كانت إيه مش موسى النبي موسى هو أكبر بار في تاريخ اليهود إيه رأيكم موسى ده هو نفسه كان محتاج للخلاص ومحتاج للعهد الجديد وهو نفسه ما ما خدش اللي احنا بناخده ما خدش العز اللي احنا فيه فقال احنا واخدين كرامة ونعمة لأن فينا روح ربنا روح ربنا في العهد الجديد بيدينا امتيازات أكتر من القديم نقوم نسيب العطايا دي كلها ونمسك في الحرف فبيقول إن كان الزائل في مجد فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد آخر كلمة آه، بر الداخل اللي يميز الفريسين والكتبة هو الشكل الخارجي هو المظهر هم أبرارا يظهرون للناس أنهم أبرار إنما البر اللي يوزن عند ربنا هو بر القلب حاجة جواك مش مهم خالص الناس تقول عليك ايه ده في قديسين من كتر ما انشغلوا ببر الداخل دي عملوا حاجات ساعات انتوا تقولوا إيه ده تطرف لما واحد مثلا يعمل نفسه انه مش طبيعي كده معتوه ولا حاجة تطرف ايه ده احنا عشان بس ايه مش مش خايفين زي ما كانوا هم خايفين هم من خوفهم انه ياخدوا بر الخارج ويفقدوا بر الداخل قبلوا ان الناس تحتقرهم وقبلوا ان الناس ما تستعناش بيهم وتتهمهم بالجنون والعبط بس يحافظوا على سر الملكوت جواهم طبعا دي درجات عالية ما حدش بيقول نعمل كده انما شوفوا قد ايه الناس حريصه انها ما تظهرش من بره عشان يفضل جوه شغال حلو كل ما بينت من بره كل ما خسرت من جوه انت حريص على بر الداخل في ايه جوه قلبك هو ده اللي هيقف قدام ربنا فيقول ايها الفريس الاعمى نقي اولا داخل الكأس والصحفة حينئذ يكون خارجهما ايضا نقيا يعني انت اشتغل على جوه سيب بره ده ينضف لوحده انت بس ركز على قلبك وركز على عقلك وركز على داخلك هتلاقي جوه جميل لوحده شغال لوحده آه، يقول في بطرس الأولى ثلاثة لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن أجمل مثل نختم بيه بقى العذراء أمنا لما لما فكرت في كلمة ها ملكوت الله داخلكم لقيت الكلمة دي ما تركبش أجمل ما تركب على إلا على العذر جواها ملكوت ما بتتكلمش كتير ملهاش خالص في شغل الفريسيين ولا المناظر ولا المظاهر ولا الافتخار ولا الحرف هي جواها شبع بربنا عجيب الملكوت جواها داخلها مش لأنها بس شالت المسيح في أحشائها لأن الروح القدس مليها نقول في التسبيحة ملأ كل موضع منك نفسك وجسدك ملكوت جواها عشان كده يقول عنها سليمان قبلها ب 900 سنة وهو شايفها من بعيد أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم عشان كده احنا نقول في التسبيحة صديقة سليمان واخدينها من الحتة دي باصص لها بإعجاب شديد ويقول عليها أختي العروس وهي بنته حفيدته جنة شايفها جنة ليه لأن مقفول عليها من بره ولا تحس أبدا أكيد اللي كانوا بيتعاملوا مع العذراء ما كانوش يكرموها يكرموها إيه بنت غلبانة فقيرة لكن جواها احنا مسمينها السماء التانية إن كان في سماء فوق رأسنا هي دي السماء التانية اللي ماشية على الأرض من كتر ما الملكوت مليها هو ده البر اللي يعجب ربنا شوفوا بقى العذراء دي ده إن لم يزد بركم فين بقى الفريسين والكتبة بكل أجيالهم جنب الإنسانة اللي اتملت بالروح زي كده ربنا يدينا نعمة إن احنا ما نفقدش هذا المعنى إن الملكوت يبقى فينا مش بس نستناه نبتدي نطمع فيه من دلوقتي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين اللي كان في عمال يكسر في رياء الفريسين قال إيه أكبركم كان بينبه خدامه بقى بينبه تلاميذه بيدينا الوش التاني البر التاني اللي يعجبه أكبركم يكون خادما لكم لأن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع خليك آخر واحد عشان تكبر في عينيه لو حريص على أول واحد دي مش ه... مش هشوفك خالص آه يقول برضه في بطرس الأولى كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض يعني الكنيسة تحس مفيش ولا راس عالية إلا راس المسيح كلنا موطيين راسنا لبعض الكاهن بياخد الحل من الشعب والأسقف يستأذن من ال... من ال... من الشعب والشعب يصلي للكاهن والأسقف والكاهن يشفعوا في الشعب كله والكل موطي راسه ليه؟ عشان ما تبانش غير راس المسيح بقى بس صحيح في خضوع طبعا للكهنوت إنما شوفوا كونوا خاضعين بعضكم لبعض عشان يفضل بس المسيح فوق فوق الكل متسربلين بالتواضع يقول كلمة جميلة تسربلوا بالتواضع مش خليكم متواضعين دي كلمة أعمق وأجمل البسوا التواضع زي التوب كده زي ما أنت بتلبس هدومك كل يوم تبقى لابس التواضع حاجة لازقالك مش بتفكر عشان تبقى متواضع هي حاجة خلاص حتة منك البر كمان بر الروح إذا كان الجماعة الفريسين يميز برهم إنه بر الحرف وطلع البر ده ما يعجبش ربنا وقال لنا لازم يزيد بركم على الكتب الفريسين احنا عندنا بر الروح في كورنثوس الثانية ثلاثة معلمنا بولس اللي داق البرين خلي بالكم هو كان بر الحرف عنده تمام واتنقل النقلة الكبيرة وبقى بار بالروح فقال الذي جعلنا كفاة أن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأنه الحرف يقتل ولكن الروح يحيي وابتدى يفرق يقول لهم بصوا أعظم درجة في بر الناموس كانت إيه؟ مش موسى النبي؟ موسى هو أكبر بار في تاريخ اليهود. إيه رأيكم موسى ده هو نفسه كان محتاج للخلاص ومحتاج للعهد الجديد وهو نفسه ما خدش اللي احنا بناخده ما خدش العز اللي احنا فيه فقال احنا واخدين كرامة ونعمة لأن فينا روح ربنا روح ربنا في العهد الجديد بيدينا امتيازات أكتر من القديم نقوم نسيب العطايا دي كلها ونمسك في الحرف فبيقول إن كان الزائل في مجد فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد آخر كلمة بر الداخل اللي يميز الفريسين والكتبة هو الشكل الخارجي هو المظهر هم أبرارا يظهرون للناس أنهم أبرار إنما البر اللي يوزن عند ربنا هو بر القلب حاجة جواك مش مهم خالص الناس تقول عليك ايه ده في قديسين من كتر ما انشغلوا ببر الداخل دي عملوا حاجات ساعات انتوا تقولوا إيه ده تطرف لما واحد مثلا يعمل نفسه انه مش طبيعي كده معتوه ولا حاجة تطرف ايه ده احنا عشان بس ايه مش مش خايفين زي ما كانوا هم خايفين هم من خوفهم انه ياخدوا بر الخارج ويفقدوا بر الداخل قبلوا ان الناس تحتقرهم وقبلوا ان الناس ما تستعناش بيهم وتتهمهم بالجنون والعبط بس يحافظوا على سر الملكوت جواهم طبعا دي درجات عالية ما حدش بيقول نعمل كده انما شوفوا قد ايه الناس حريصة انها ما تظهرش من بره عشان يفضل جوه شغال حلو كل ما بينت من بره كل ما خسرت من جوه انت حريص على بر الداخل في ايه جوه قلبك هو ده اللي هيقف قدام ربنا فيقول أيها الفريس الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحفة حينئذ يكون خارجهما أيضا نقيا يعني أنت اشتغل على جوه سيب بره ده ينضف لوحده أنت بس ركز على قلبك وركز على عقلك وركز على داخلك هتلاقي جوه جميل لوحده شغال لوحده آه يقول في بطرس الأولى ثلاثة لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن أجمل مثل نختم بيه بقى العذراء أمنا لما لما فكرت في كلمة ها ملكوت الله داخلكم لقيت الكلمة دي ما تركبش أجمل ما تركب على إلا على العذر جواها ملكوت ما بتتكلمش كتير ملهاش خالص في شغل الفريسيين ولا المناظر ولا المظاهر ولا الافتخار ولا الحرف هي جواها شبع بربنا عجيب الملكوت جواها داخلها مش لأنها بس شالت المسيح في أحشائها لأن الروح القدس مليها نقول في التسبيحة ملأ كل موضع منك نفسك وجسدك ملكوت جواه عشان كده يقول عنها سليمان قبلها ب 900 سنة وهو شايفها من بعيد أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم عشان كده احنا نقول في التسبيحة صديقة سليمان واخدينها من الحتة دي باصص لها بإعجاب شديد ويقول عليها أختي العروس وهي بنته حفيدته جنة شايفها جنة ليه لأن مقفول عليها من بره ولا تحس أبدا أكيد اللي كانوا بيتعاملوا من العذراء ما كانوش يكرموها يكرموها إيه بنت غلبانة فقيرة لكن جواها احنا مسمينها السماء التانية ان كان في سماء فوق راسنا هي دي السماء التانية اللي ماشية على الارض من كتر ما الملكوت مليها هو ده البر اللي يعجب ربنا شوفوا بقى العذرة دي ده ان لم يزد بركم فين بقى الفريسين والكتبة بكل اجيالهم جنب الانسانة اللي اتملت بالروح زي كده ربنا يدينا نعمة ان احنا ما نفقدش هذا المعنى ان الملكوت يبقى فينا مش بس نستناه نبتدي نطمع فيه من دلوقتي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين